أحلى كرم ربنا يديم كهنوت أبونا ويجعلنا سامعين عاملين بالجنة
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان وللابد امين كل سنه وحضراتكم طيبين آه، احنا في الصيام آه، صايمين ولا طيب ربنا يديكوا الصحه دايما كده يا رب آه، انا النهارده عايز اكلمكم عن موضوع كونوا حكماء كونوا حكماء كالحيات أو دعاء كالحمام اشمعنى ربنا قال الحية ليه وصفنا يعني كونوا حكماء كالحيات اشمعنى الحيات حد يعرف الموضوع بتاع الحيات ده طيب انا مش سامع قوي يعني بس هنقولها يعني الحيات بتعرف تتكيف حسب المكان اللي هي فيه مثلا لو في مكان صحراء تروح عند حجر وتقعد تحك جلدها كده لغاية ما جلدها يصفر فتبقى زي لون الرمل فما تبانش لو في مكان آه، خضرة تروح عند تقعد تتمرمغ كده لغاية ايه ما تاخد ف... عشان كده ربنا قال كونوا كالحياة وفي في تكوين ثلاثة كتاب مقدس كده بيقول ايه احيا الجميع الحيوانات موجود كده بيقول احيا الجميع الحيوانات في حسقيال 28 برضو بيقول الشيطان مملوء حكمة الشيطان مملوء حكمة عشان كده ربنا كان ذكر كونوا حكماء كالحيات عايز اقرا معاكم جزء كده من يعقوب رسالة يعقوب الإصحاح الثالث من 13 ل 17 بيقول إيه من هو حكيم وعالم بينكم فليرى أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق ليست هذه الحكمة نازلة من فوق بل هي حك بل هي أرضية نفسانية شيطانية لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة ثم مسالمة مترفقة مذعنة مملوءة رحمة وأثمار صالحة عديمة الريب والرهاء عديمة الريب والرهاء إيه أنواع الحكمة من وجهة نظر الكتاب المقدس في نوعين حكمة نفسية شيطانية ودي حكمة أرضية أرضية نفسانية شيطانية وفي حكمة نازلة من فوق ربنا في رسالة يعقوب كده قال الحكمة ال- ال- الأرضية النفسانية دي قال هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن غيرة تحزب خداع تحالف تشويش ممكن ناخد جزء كده بسيط عن كل حاجة وبعد كده نخش على الحكمة النازلة من فوق الحكمة الأرضية الصفة الأولانية غيرة الغيرة ساعات تلهب قلب الواحد كده ويقعد يفكر ازاي يأذي الشخص اللي بيغير منه عارفين كده مع- حد بيقولك انا جالي فكرة جهنمية هي فعلا فكرة من جهنم ليه عشان فكرة مؤذية فكرة شيطانية هي فعلا هو يعني اللي بيقول كده ما, بي ما بيكذبش في الموضوع ده حكمة من الشيطان ازاي اقعد افكر ازاي اذي الشخص اللي بغير منه الشخص اللي بغير منه ده حاطه في دماغي آه، اختي آه، اخويا آه، سلفتي آه، حماتي آه، بنت جوز يعني جوز بنتي مرات ابني اي حاجه من الحاجات دي حد في الشغل معايا متضايق منه حد حاسه اني عنده مواصفات و- وقدرات احسن مني كل دي غيره ازاي في الغيره دي بقى اقعد افكر وبعد يعني في ناس تعتبر التفكير ده حكمه ازاي اخليها هي تتغاظ ازاي آه يعني اعمل حيله كده آه، اضايقها ازاي كل ده هي حكمه ارضيه حكمه من الشيطان هي عمرها ما كانت حكمه ابدا اسمه دهاء اسمه مكر ما دام الغيره بتخش وبتخش قلب الانسان الانسان ممكن يعمل اي حاجه عشان الغيره دي لما هابيل وقايين لما الغيره دخلت قلب قايين قتل اخوه قعد يفكر طب اشمعنى انا الذبيحه بتاعتي مش مقبوله يعني مع اني جايب وعامل ومسوي اشمعنى ربنا يبص لذبيحه هابيل وانا يرفض ذبيحتي ابتدى يغير فالفكره اللي قعد يفكر فيها ازاي يأذي اخوه ووصلت ان هو يقتل اخوه هل دي حكمه سماويه اكيد لا حكمه شيطانيه نفسانيه التحزب تحزب يعني الاحزاب حد عنده حزب وانا عندي حزب خصوصا بقى لو في كنيسه بتبقى مشكله ضخمه حزب الخادمه الفلانيه وحزب الخادمه الفلانيه حزب ابونا الفلاني وحزب ابونا الفلاني حزب الشماس الفلاني وحزب الشماس الفلاني مشكله وازاي نقعد نفكر ازاي يعني نغلب الحزب التاني وازاي نوقعه في شر اعماله ونقعد نتكتك بقى يعني التكتكه بقى يعني لا احنا ممكن نعمل كذا وهم نيجي قبلهم مثلا في الاجتماع فنسيطر مش عارف على ايه ونعمل فقره ايه فالفقره بتاعتهم تبوظ هو احنا في كنيسه كده بقى ولا احنا فين؟ اكيد لا طبعا دي حكمه شيطانيه كمان في حاجه كده اسمها مضمر الشر مضمر الشر يعني مبيت النيه ودي احكي لكم على موقف حصل معايا بقى شخصيا يعني عندي زوج وزوجه بيعترفوا عندي بينهم مشاكل صعبة فالزوج دخل الأول ويعترف وبتاع وراح سايب موبايله على الترابيزة اللي قصاده وخرج ومراته دخلت تعترف أنا مش واخد بالي بقى يعني ما- حسن نية بقى اكتشفنا ان الزوج بيسجل للزوجة تشوف هيقول عليها آه، هتقول عليه ايه او هيتكلم يقول ايه حد وايه ده في اعتراف تخيلوا الشر بيوصل للانسان لفين عشان يوقع زوجته حاجة صعبة ده شخص مضمر الشر شوف تفكيره عمال يجيب ازاي ويخطط ويشوف ويعمل طب اسيب واسيبه كده و... ويقعد يسجل ليهم وي... حد مضمر الشر اكيد دي حكمه عمرها ما هتبقى حكمه نازله من فوق ابدا كمان في حاجه اسمه تحالف الشر ودي تبان في قصة آه، اللي بيحضر فيكم آه، ليلة أبو غلامسيس بنقرا قصة إيه سوسنة العفيفة الشيخان الشيخان اللي أدمروا الشر وكانوا عايزين يوقعوا سوسنة لولا شاب وقف اسمه دانيال وقال بحكمته وقعهم في شر أعمالهم دول متحالفين في الشر عشان يوقعوا حد تاني وده ساعات كتيرة بيقابلنا في الدنيا بتاعتنا اتنين يقعدوا يفكروا ازاي يوقعوا حد يقعدوا يفكروا ازاي ي- يكسروه يقعدوا يفكروا في حد بالمناسبة يعني آه، تجار تجار ذهب حد أمين جدا وشاطر في شغله وحد تاني بيغير منه جدا وعمال وتحالف بقى مع كذا واحد ووقعوه لبسوه قضية كبيرة جدا ليه؟ عشان مش قادر يشوف نجاح حد عشان مش قادر يشوف والاتنين للأسف مسيحيين شوفوا الشر بيوصل لفين تحالف الشر اخر حاجه التشويش احنا كل ده كل في ال- في الحكمه الايه ارضيه نفسانيه شيطانيه تشويش يعني ايه جماعه بتشوش على جماعه بمعنى ايه آه، مثلا مجموعة بتحب أبونا فلاني وبتحب رأيه فبتنزل بقى على الفيس والميديا ومش عارف إيه وعمالة تشير وتعمل وتدخل في حاجات عقيدة كمان ساعات وحد تاني مؤمن برأي أب تاني أو أسقف تاني أو أيا كان وداخل بقى وحرب تحصل ما بين الاتنين وده يشوش على ده وده يشوش على ده وناسين ان في ناس بسيطه ممكن تدخل تقرا الكلام ده ممكن دماغها ما تستوعبش وتعصر وتقول مين الصح طب ما ده ابونا وده ابونا او ده سيدنا وده سيدنا او ده مش عارف مين وده مين يقولوا ايه وناسين ان في ناس بسيطه جدا ممكن تخش تقرا تتلخبط وممكن ما تخشش كنيسه تاني بسبب حاجه صغيره زي كده ده اسمه التشويش كل واحد بيفكر ازاي يشوش على التاني كل واحد فاكر ان دي حكمه لكن هي للاسف حكمه ارضيه نفسانيه شيطانيه مش عشان ما اطولش عليكم نخش على الحكمه التانيه حكمه نازله من فوق مواصفات الحكمه النازله من فوق دي ايه بقى حكمه طاهره مسالمة مترفقة مذعنة صالحة عديمة الريب والرياء حكمة من الله ناخد حاجة حاجة برضو نقطة نقطة كده طاهرة يعني ايه طاهرة يعني ايه حكمة طاهرة ايه نقية تمام ايه تاني ايه خالية من ايه خالية من الخطايا طيب انا هقول لكم يعني ايه طاهرة هي حكمة نقية فعلا بس نقية في هدفها ونقية في اسلوبها نقية في هدفها ونقية في اسلوبها عشان نفهمها يعني هقول لكم مثل كده من الحكمة الشيطانية عارفين ساعات آه، في حد اللي هو العصفورة ده اللي في الشغل اللي هو ايه يلف على المكاتب مكتب مكتب وفي الاخر ايه يروح يقول للمدير عشان يكسب بنت عند المدير او آه، آه، مدير بقى ناصح مثلا آه، يعمل سياسة فرق تسد اللي هو ايه بقى يوقع الكل في بعضه عشان الكل يجي يقول له ال- ال- اللي عنده يعني فيبقى اسرار الشغل كلها ومشاكل الشغل كلها عنده محدش يداري يعني اكيد يعني عمرها ما كانت تبقى حكمه نقيه ممكن تبقى هدفها ان هو يعرف كل حاجه عن الشغل لكن اسلوبها اسلوبها مرفوض تماما او لو انا مثلا عايز حاجه من الاسقف بتاعي مثلا أم، حاجه للمرضى حاجه لاخوه الرب بتاع ممكن اروح اطلبها على طول وممكن آه، انا عارف الاسقف بتاعي ي- ي- يدخل له منين والدخله بتاعته منين و... والطريقه ازاي فايه اخش دخله معينه عشان يرضى عشان اخد مع اني هو الهدف نقي ان انا اساعد الناس ما فيش حاجه اكيد هتصرف على الاخوه الرب او المرضى او ال- اي حاجه في الكنيسه لكن الاسلوب مش نقي فاهمين ازاي فدي ما تبقاش حكمه طاهره لكن الحكمه الطاهره تبقى نقيه في اسلوبها ونقيه في هدفها تاني حاجه مسالمه مترفقه يعني شخص يبغي السلام وكمان يبقى مترفق وحنين على اللي قصاده في قصة للقديس آه، مكاريوس الكبير هو قصة الراهب الزاني يمكن حضراتكم عارفين جزء منها أو عارفينها بس هحكيها عشان تفهموا اللي أنا عايز أقوله جماعة من الرهبان عرفوا إن راهب آم، يب آه، سيدة وهيسقط في الخطية فهم تربصوا واستنوا لغاية إيه ما الست تخش القلاية ويروحوا ينادوا القديس مكاريوس عشان يمسكوه وهو متلبس هم عم عايزين يوقعوا القديس مكاريوس طبعا شخص حكيم محب مسالم مترفق بيقول كده ايه عمل جلبة عظيمة يعني ايه يعني هو جاي من قليته ورايحين مع الرهبان بقى ورايحين عشان ايه الحاجة اللي انتوا عاملينها دي ما حدش سقى الزرع ده ليه ما حدش مش عارف آه، آه، جاب الموضوع ده ليه ما حدش شاف مش عارف ايه بصوت عالي بقى وانتوا مش عارفين ايه وانتوا ايه على اساس ايه يسمع فوصلوا عند القلايه في زي مكان كده بي- بيخزنوا فيه الحاجة وعليه زي خشبة كده طبعا القديس مجاريوس فهم ان هي تحت ده فراح قعد عليه وقال لهم دوروا بقى ولازم يبقى الواحد برضه في اوقات حازم واوقات تانية هادي اوقات تانية لازم ياخد قرار سريع اوقات تانية لازم يتأنى في القرار شوية فدي حكمة بقى من عند ربنا عشان كده اطلبوا الحكمة من فوق النوع الثالث مذعنة مذعنة يعني ايه مذعنة مطيعة حكمة مطيعة والطاعة جاية من الاتضاع يعني الإنسان اللي مش متضع عمره ما هيبقى إنسان حكيم لان دايما هيتكلم من فوق ودايما هيبقى باصص على نفسه ان هو فظيع ان هو ياما هنا ياما هناك القصة دي هتلاقوها في رحبعام رحبعام لما اللي هو ابن سليمان لما قالوا له الشعب راح قال له خلي بالك ان ابوك طلع عينينا وعمل وعمل ما سمعش لحكمة الشيوخ وسمع لحكمة الشباب وده كان سبب انقسام المملكة راح بعام خد مملكة ويربعام خد المملكة التانية الشعب اتقسم عشان بس ما كانش عنده حكمة عشان ما سمعش للشيوخ وده ممكن يحصل معانا ان بيوت ياما ممكن تتخرب عشان مفيش حكمة ومفيش حكمة من فوق كلها حكمة نفسانية شيطانية أرضية فياما حضراتكم يمكن عارفين ان بيوت كتيرة فيها مشاكل صعبة وفيها مشاكل مؤلمة وكل ده عشان ربنا مش موجود والحكمة مش موجودة رابع نوع صالحة عديمة الريب والرياء أنا طولت عليكم؟ طيب أنا قربت أخلص طيب عديمة الريب الرياء في آه في مس... آه آه موقف للسيد المسيح مع الفريسيين الفريسيين راحوا قالوا له يا معلم قل لنا أنعطي الجزية لقيصر أم لا اللي هو إيه بقى رايحين له أنت المعلم أنت الصالح أنت الحكيم قل لينا بقى هل ندي جزية القيصر الروماني ده واحنا يهود ولا ما ندلوش سيد المسيح لو قال اه ادوا الجزية هيقول لك هو انت روماني بقى وبتاع ومش عارف ايه يبقى انت خاين لليهود او لو ما قال ما تدوش هيروحوا على قيصر ويقول له الحق في واحد بيهيج الناس عشان ما يدفعوش الجزية لقيصر ما يدفعلكش الجزية لكن شوفوا كان حكمة المسيح ايه وردوا اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله الرياء جت في كلمة يا معلم بي بيرأوا يعني بيظهروا حاجة لكن جواهم حاجة تانية الريب بقى اللي هو حد مضمر الشر يعني حد من جواه عايز يوقع اللي قصاده لكن السيد المسيح كان حكيم جدا في الرد فدي اسمها حكمة عديمة الريب والرياء يعني لما أحب أنصح حد أنصحه بأمانة لأني مهما الكلام اللي قلته هيوصل لشخص تاني زي مثلا لو اتنين جايين لي أو اتنين بيعترفوا عندي أو اتنين مخطوبين اتنين متزوجين أيا كان هروح أقول لده بقى أنت ممتاز بس أنا ياما نصحتها وياما قلت لها وياما مش عارف إيه وأروح لها أنت ممتازة أنت يعني شخص هايل معلش واستحمليه ومش عارف أكيد إيه لو هم بقى جم اتصالحوا ده ابونا قال عليك وقال عليك وقال عليك لا ده ابونا قال عليكي وقال عليكي وقال عليكي مش ده ممكن وده بيساعد بيحصل للاسف لكن عايز انصح اقول حاجه حلوه في ده وحاجه حلوه في دي ما عيبش في حد وتبقى حكمه عديمه الريب والرياء حكمة من الله في في يعقوب واحد خمسة كده بيقول إيه إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير يعني اطلب من ربنا واطلبي من ربنا يا رب اديني الحكمة اديني الحكمة في بيتي اديني الحكمة مع أولادي اديني الحكمة مع زوجي خليه يبقى عندنا شهوة اسمها شهوة الحكمة شهوة قلبي يبقى إنسان حكيم زي ما سليمان كده طلب أول ما طلب طلب إيه؟ طلب الحكمة قال له يا رب أنا عيل صغير أنا مش عارف حاجة وأنت اديتني شعب كرمل البحر أحكمه إزاي؟ أنا مش عايز حاجة غير الحكمة فربنا اداله حكمة واداله مال بس خلوا بالكم ان سليمان اول ما شاف في عين نفسه ان هو حكيم وعين الناس سقط سقط وسقط سقطة كبيرة فخلوا بالكم اني دايما اكون انسان متواضع واطلب الحكمة من ربنا وما احسش ان انا اذكى حد اذكى واحد لا انا الحكمة اللي مداني ربنا تبقى حكمة طاهرة مسالمة مترفقة مذعنة أو مطيعة صالحة عديمة الريب والرياء